الصالح اللي استلمت في واحدة قابل نجرت الدنيا جايبت الشيلة ولا ناس يسكر ببكتها فالصالح اللي استلمت فالصالح اللي استلمت فالصالح اللي استلمت لوحدة قابل نجرتها وزوجها جايبت الشيلات لا لا بيسكر ببكتها يا لبيلو ياللي انت حاضر ويانا مكتب ودانك الليلة معانا ياللي انت حاضر ويانا ياللي بالك معانا الصعب ايدك لحمك عملت حقيقة وبالكتف بس انت ركز لكلامي اسمع كلامي ما تروحش بعيد اه يا زمن اه يا زمن اه يا زمن اه يا زمن الحلو فيك مالوش ثمن اه يا زمن اه يا زمن اه يا زمن اه يا زمن الحلو فيك مالوش ثمن الحلو فيك مالوش ثمن القصة عن واحد طماع اسمه اسمه يا ناس منا القصة عن واحد طبلة اسمه اسمه يا ناس منا فاكر وساخط على الأوضاع مش راضي بما قسم الرحمن صدق الأصيلة عايشة معاك راضية يا ناس بما قسم الله صدق الأصيلة عايشة معاك راضية يا ناس بما قسم الله كان لما يشكي من الأحوال كانت تتصور ايد في الحال وتقول له احنا كده فل وعال مش عايز اشوفك كده زعلان احنا كده فل وعال احنا كده فل وعال مش عايز اشوفك كده زعلان بتقول ايه؟ قالت له مناع احمد ربنا يا مناع ربنا ما يكون رايق مش عايزه شيء احنا فجاره وغلابه لكن في حاجه احلى من مليون جنيه الصحة والستر يا مناع قال لها لسه هسافر بره بعد ما انجب منها ولد وبنت قالت له والله شطر بره شطر اتجوز يا اخوي يا مناع اصبر ربنا هيكرمني اما تكون جايه بتضرب الباب وتدخل يا مناع قال لها شايفك ابن الحاج حسنين اشترى ثلاث فدادين ملك و- وسافر سنة جاب ميكروباص العملية مية مية قالت له يا سلام يا مناع يعني عايز ايه يا حبيبي قال لها عايز اسافر زي بقية الناس بعت الحتتين الدجج وقالت له من على السلامة يا مناع تروح وتيجي بالسلامة يا حبيبي وبصيت له كده وقالت له ايه اسمع صلى على النبي اسمع اسمع عالسلامة يا روح وتروح وترجع بالسلامة كمان مع السلامة يا روحي تروح تروح وتيجي بالسلامة كمان خلي بالك من عيني نبيل واخته حنان روحي وقلبي معاك يا حبيبتي يا احسان وسافر وسابقة تجري على العيال دايما في بالك يرجع لي بخير وسلام سافر وهناك انت في العالم عالجاب الراس الذين الملايين سافر وهناك انت في العالم عالجاب الراس الذين الملايين ما سافرش بره يا مجتمع وتلمى على كلمة الشيطان عالكان رد الذين حلوين عالكان رد الذين حلوين ما سافرش بره يا مجتمعي وسلمنا على سل الشيطان مريت سنين وشهور وما جاش اي جواب من عنده مفيش مريت سنين وشهور وما جاش اي جواب من عنده مفيش قالت ليه ما بيبعتليش ويعرفني في اي مكان قالت ليه ما بيبعتليش ويعرفني في اي مكان ده بعت ليه ما بعتش جواب وجيه ياكل ارجل اسباب عاشت في حيرة يا ناس وعذاب علشان مش عارفة العنوان عاشت في حيرة يا ناس وعذاب علشان مش عارفة العنوان اتاري عمك فلاح كبر دماغه وقال يا انت جبت ولد وبنت وطلبات ومطلوبات خد نفسك واخلع وراح اسكندريه يعني الابراهيميه يعني طريق البحر يحل وبدا مناع يشتغل بقى الشغل من اللي ايه شغل على حق ربنا لبس بدله وقلع الشديري والطاجيه ولبس البنطلون اللي بيقولوا عليه بنطلون جبس ولا بنطلون جنس ولبس بقى البرنيطه وهو بقى في اسكندرية ايه اشتغل مع الجماعة اياهم بتوع الملوخية وبتوع البودرة يا عيني اتعرف على بنت في اسكندرية على قدر من الجمال من البنات الحلوين البنات اللي قبل ما تمشي تحط على وشها من كل ابوها تشوف شفايفها تقول ده اطلع عيل صغير الجمال والمحبة بقى والشعر الناعم وتساب الولية غلبانة بتلبس بالشوال البيت بشجر العسل غرة وعروسته معاه منوعة بشهر العسل هو وعروسته معاه يا بنعلى يا هلا وعضى صدر العسل على كيفه وهي معاه البيت البيت في شهر العسل هو وعروسته معاه وحتى شهر العسل على كيفه وهي معاه يا خمر ما تخاف الله يا خمر ما تخاف الله يا خمر ما تخاف الله هو هو في الإبراهيمية والبلد واقفين حواليه يا خمر خاف الله يا خمر خاف الله خاف الله هو انا مالي وما العمر اللي يغسل الصيف مني وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا مالي ومال عمري اللي يغسل يسلب قدمي نادين عليا مرحوم نادين عليا مرحوم بقول له ايه حصل مني البيت في شهر العسل وعروسه معانا وحتى شر العنسل عرف يمها يوم ورا يوم سلوى يوم ورا يوم ملكت خلاص قلبه ما بقاش في قلبه الا هي والناس هتسدوا عياله يا ولد يا ولد من نورك مغلق والشمس مليانة سواك عين عين عين عين عين عين عين عين عين المعلم في قلب اسكندريه في الابراهيميه والام هنا بتشتغل وتعزق وتبحث على العيال وزي انا ما قلت على الحريم في برضه راجل عايز حط رقبته يبقى عنده مراته زي الحسن وزي القمر ويقعد يلف بره زي عجل وشيه يبص يمين وشمال صاحبنا في شهر الحسن في اسكندريه والام ايه تشتغل على العيال يا ترى انت فين يا مناع يا حبيبي يا حبيبي يا ترى انت فين يا مناع وفي ليله من شات الليالي جه راجل من اسكندريه لا يا يا يا ام العيال يا احسان ايوه يا حاج صالح قال لها النهارده وانا في الابراهيميه وانا جاي ايه لقيت مناع لابس بدله ومعاه واحده ست تحل من على المسنجه وحبيت ابص في وشه عامل انه ما يعرفنيش قالت له بقى بلاع لابس بدله بلاع قال لها والله لابس بدله وببص في وشه كده واتعامل انه ما يعرفنيش ما يعرفكش ازاي بتقول ايه ده انا بحتر الحتتين النحاس وبحتر النبايت اعمل ايه يسيبني ازاي معقولة ازاي بتقول الكلام ده الله والله يشوفه ده مناع يا ما جلحت معاه حطب وضميت معاه رز ومعاه ولد لو لبس مهما لبس وانا ناسي مناع اللي كان جاب اعمل زي الختامه ازاي ليه عمل فيا ليه كده ليه ليه يا مناع انا كنت ليه وكان الخبر مؤلم سويت ألم غلا وكان وكان الخبر مولي زود ألم ألم قالت شفته فين قل لي يا حاج يا وال ركبت معاه من اسكندرية وسمحت في العربية وقلنا عزوزته أحلى كلام نسافر القاهرة منع زوجك يا إحسان ولما سمعت كلام كان الخبر موت موت سوري أنا صوت فيه قل لي حتى راسها وروحي في البال يا بنتي بالك وكلام قالت له سيبني يا حاج حسين لابد اقابله واشوفه في العين ولابد اعرف ساكن فين واشوف من ايه تاني يا جماعه قالت له سيبني يا حاج حسين لابد اقابله واشوفه بالعين ولابد اعرف ساكن فين واشوف مين الدنيا كلام سنين طويلة وانا تعبان ضيعت عمري يا عمري يا عمري يا عمري عمري يا عمري يا عمري عمري يا عمري يا عمري يا جمال ليه كده بتفرق الاحباب ولكل حب وعشق يبقى قمر عشق ليه يا جمال ليه كده بتفرق الاحباب ولكل حب وعشق يبقى قمر عشق ليه يا جمال اه عليا بالشكل ده اه يا زمان اه عليا بالشمس أخذت ولاد أوام على مصر في يوم وصلت بعد العصر فلحوا أول مرة تروح مصر شافت الزحمة قالت يا سلام في مصر فوق ومصر تحت مصر فوق ومصر تحت شافت الزحمة قالت يا سلام في مصر وسع أنا عامل إيه انا حلفت بالشبر عليك في مصر واسعى وانا اعمل ايه انا حلفت بالشبر عليك سنين طويلة وانا في عذاب ضيعت عمري على الكذاب ليه كل بدون اسباب ليه كل بدون اسباب ليه كل بدون اسباب عين يا عين عين يا عين عمار يا مصر يا بلد الحبايب الجماعة اليهود حاقدين على مصر وحاقدين على كلمة لا إله إلا الله اسمع القدس رمز العرب يجي الحصر ده عليه وللشارون اليهود يقتل ولاده ليه إيه القدس رمز العرب القدس رمز العرب يجي الحصار ده عليه وليه شارون اليهود ابن اليهود يقتل ولاده ليه دمر فلسطين والعرب سد الليل شجر الزيتون قطعوا شارون ويجرفوا بالجرافات وجرفوا بالجرافات والدبابات اللي مات واللي ما مات عايش قديم يا مسلمين يا موحدين هاتوا لي دين يرضي كده يا اهل المسيح انجلكوا فين نهترضوا ليه في الظلم ده يا مسلمين يا موحدين هاتوا لي دين يرضى كده ظلمته يا رب دمار اسرائيل يا اهل الحسين وين سيد يا رب دمار اسرائيل يا اهل الحسين وين سيد يا رب يا رب دمار اسرائيل يا رب اجل الحسين والسيدة شجر الزيتون اضحى يا رب وجربوا بالجرافة والدبابات والطيارة والدبابات والطيارة ومحمد الضرة يا عين راحت وراه أخته وآيات ومحمد الضرة يا عين راحت وراه أخته وآيات ووفاء وهناء الغرايب في الجمال كانوا آيات وعروسة اسمي عندليب لبوا النداء لبوا النداء يا مسلم يا موحدين هاتوا الدنيا هاتوا الدنيا هاتوا الدنيا هاتوا الدنيا هاتوا الدنيا وصلت القاهرة وخدت العيال نبيل وحنان وهي ما في القاهرة فلاحة والفلاحة بقى زمان غير النهاردة الفلاحة الأول كانت تقوم قبل صلاة الفجر تحلب الجاموسة والوش يبقى زي العندليب النهاردة الفلاحة من دولة تخلص فيلم الخمسة تقول لك هنس السبت يخلص فيلم السبت تقول لك هات السبعة تقوم بعد الظهر تشوفها تفضل طول الليل نايمة على بيض ما عادش فلاحين زي الاول الوضع اتغير وصلت القاهرة تشوف اللي حاطه احمر واللي حاطه ابيض واللي لابسه بدل وماشي حوالين الست تقول يا مناه يا مناه يا ترى انت فين يا مناه يا ترى انت فين يا مناه وهي بتدور على مناه اللي انكتب على الجبين لازم تشوفه العين وتبص من اهل الاولاد نبيل حنان عيالي انا بقول لك اول ادور على واحد يا رب روح من الاثنين الغلبان من تحت والبيعه يا ربي يا ربي العيال الليلة الكبيرة والزحمة والفجر يعدلوا ساعتين والعيال معهم أمهم محتارين يروحوا على السين ومولد السيدة فينا الشغال والدنيا مولد يا ناس ولاد الأسطول ولاد الأسطول سيدين يا أبطال السلوك الصابر بلادي Yeah. ولادي يا نبيل الحنان عيال البيت على بيت رابط المباحث مع المخ هي يا ستي مالك انت يا ستي فيه ايه؟ قالت له يا باشا يا باشا ربنا يخلينا الحكومة الله يكرمك يا باشا قال لها في إيه يا ستي في ايه؟
ثالث عيال يا باشا جابين له اخته حمام قال لها انت النبي يا سيدي قالت له سيادتك في البحيره قال له جاي هنا ليه؟ قالت له ده موالي وصول يا باشا قلنا قلنا يا باشا قلنا يا باشا ربنا يكرم الحكومه يا باشا ايه يا سيدي؟ قالت له عيالي جابين له اخته حلال فاهم اللي انت يا سيدي؟ قالت له لسه دلوقتي اهو والناس عملوا عليها حلقه زي حلقه السجن وعماله تبكي وراها الضلا غالي يا سلام بتقول بتقول لضابط الملاحق اسمع انت بتقول للباشا ايه؟ اه بتقول ايه يحميك يا باشا تجيب لي انا عيالي ما اقدرش ارجع بلدي واسيب هنا عيالي انا قلبي قايد نار يا بنت الضلال بتقول لي لك يا حنيك يا باشا تجيب لي انا ولادي ما اقدرش ارجع بلدي واسيب هنا عيالي انا قلبي قايد نار قلبي قايد نار قلبي قايد نار يا بيت الضلال غالي كان في الضرب كله علشان قلب راضي طب طب طب طب هيقول لها ايه؟ اسمع عشان كان الامر تحقيقي الحكومه لولا الامر ما كان الامام امال ايه؟ تنام عيون الناس وهم سهرانين الحكومه دي عشان تحط للناس لو ما كانش في حكومه كان ال- القوي ياكل الضعيف اسمع بنتك حلال ونبي ابن ما تغرش لا تصرف ورا قلبك بنتك حلال ونبي ابن ما تغرش لا تصرف ورا قلبك كنا اوامرك للسعد قالت معايا صورة لحنان قالت معايا صورة لحنان بنتك حنان ونبي ابن ما تغرش لا تصرف ورا قلبك كنا أوان من سعد قالت معايا صورة لحنان أما الولد صورته مغفور من دور صورته ازاي تجيبوه أما الولد صورته معروف من دور صورته ازاي تجيبوه لو كنت بس يا أبي مغرور أبيض ترى يا باشا معرف له مجال هو السبب منه لله هو السبب منه لله من دعي بالسبب المساء هو السبب من دون الله من دعي بالسبب المساء خلاص شركت ولا والله ما انا عندها وانا صرفه هقطعها كمان ولسه هتقطع صرفه قال الضابط وريني صورته لما الضابط شاف صورته قال ده جوزك رتله مات قال ده جوزك رتله مات قال ده جوزك رتله مات لما الضابط شاف صورته قال ممنعه يا بصورته قال ده زوجك رتله مات قال ده زوجك رتله مات بتقول لسه تعرفه يا باشا قال لا قوي قال لا انا عجوز من اكبر تجار الخضره وال مناع ايوه مناع ده كان يا باشا رايح السوق ما يعرفش يكتب اسمه قال لا دلوقتي يا ابني بقى راجل اعمال من الناس اللي بيرفعوا السماعه في الدوله يجيبوا فلوس ازاي؟ قال لا ايوه امال ايه؟ قال لي مناع طب يا باشا طب عيالي قال لها ما تجلديش يا احسان المكتوب على الجبين هيتلاقي يا بنتي شوف شوف رابط المباحث اسمع يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا يا وحالك تعرفوا يا باشا الفراطينة صوت كده وليها ايه من خاطر يا احسان صوتك هي اللي وياكي دلوقتي بقى مليونير وعربية ملاك آه. مناع يا احسان صوتك هي اللي وياكي لبنان خلي بالك السجن وياك من لبنان وهم متركين وكمان يومين اتنين كمان يومين اتنين وعيالي عيالي راح يبقوا وياكي آه آه آه آه آه من عدوك يا احلام اكتب حياته احلامك من عدوك يا احلام اكتب حياته احلامك مراته الثانية من لبنان اخرى خطيرة وملجأة الاتنين سوا عامل المشروع الاتنين بيتاجروا في المندوب الاتنين سوا عاملين مشروع الاتنين بيتاجروا في الممنوع وشغالين صبيان وبنات بيتاجروا في الممنوع بالذات وشغالين صبيان وبنات بيتاجروا في الممنوع بالذات والليلة وصلت التعليمات الليلة وصلت التعليمات الليلة وصلت التعليمات الليلة وصلت التعليمات عالصف بنتي وأبوها كمان والمخبرين كانوا شايفينهم هم مهما كانتم عارفينهم قالت ولسه سايبينهم قالوا ما تخافش حلوين في امل قالت ولسه شايفينهم قالوا ما تخافش حلوين في امل قالت ولسه شايفينهم قالوا ما تخافش حلوين في امل قالوا ما تخافش حلوين في امل قالوا ما تخافش حلوين في امل يقول يا باشا الا تعالى يا حسان تعال يا حسام انت عارفه مناع النهارده غني وفلوس ياما وفيله كتير يبقى العيال انسرت في السيده زينب عيالك قالت له ايوه يا باشا نادى على واحد من الجماعه اللي هم المخبرين يا حسب الله وانت حسب الله انا عايز استاخد احسان احسان اللي عندنا دلوقتي بتقول ايه ما تخافش واخدت عنده حرام الله اسبوعين وبدات النباهه تدور على الاولاد شويه عرفوا بالعيال فين على جهه رئيس الخطاب شفتلك بيفكم وعيال ايه عماله قاعده تضحك عليهم الاثنين يا ترى انت فين يا امي ونبي يقول يا ترى انت فين أتاري رئيس العصابة في مرور عليكم شافوا الجداد سألهم يا ولاد انتم بلدكم فين عرف أسامي الاتنين راح قاعد في وسطيهم ولا فيش حاجة على الحكومة بتفوت وهم ماشيين قالوا له خلاص يا حسين ولا شفناك ولا شفتني وبدأوا يخططوا ويدبروا لغاية ما عرفوا العيال اتخطفوا فين رئيس العصابة هو ماشي لقى العيال بيتكلموا سوا قعد في وسطهم انت منين يا ابني؟ قال له يا عم الحاج انا من بلاد ربنا انا عايز اروح لامي مين اللي معاك بتعيط دي؟ قال له اختي اختك؟ قال له ايوه اختي انتوا خطفتونا ليه؟ فرئيس العصابة قعد في وسط العيال اسمع يا سلام على الحب ويا سلام على اهل الحب يا عيني منور منور يا باشمهندس محمد يا شيخ يا غالي يا نور النبي اسمع ام الولاد شويه عند الصور وشويه عند السيده زينب عماله تبكي ام الولاد وتقول ايه اسمع يا على الله تعود على الله يا ضايع في بلاد الله على الله تعود على الله يا ضايع في بلاد الله من غيرك انت ما ينفع تعمل من غيرك انت ماليش احباب غير الله ماليش احباب غير الله هو ماشي في وسط البلاد قعد في وسطهم وعيط قال لك رئيس العصابه بيعيط قال على جيت راجل قال له خبر إيه يا باشا اما رئيس العصابه يعيط يبقى كلنا رحنا في رحنا في مصيبه فعيط وضيع مننا الصفقه قال لهم اللي انا هقوله محدش هيصدقه بتعيط ليه؟ قال لهم انا بعيط على الوقت واللي حصل بتعيط ليه؟ أتار العيال الاتنين قابلوا بعضهم في المكان اللي راحوا فيه عرفوا بعضهم ورئيس العصابة جمهور عليهم شافوا الجداد سألهم شافوا الجداد سألهم يا ولاد انتم بلدكم فين عرف أسامي الاتنين راح قاعد في وسطيكم دفنوه وفي بلدهم ودوه ربك بلدك يا ناس احساس لغيت ما كبروا بقوا عرسان ربك بلدك يا ناس احساس لغيت ما كبروا بقوا عرسان واحنا شفنا بقى الله وتمت الناس راحوا ما يحتاج وربت البنت والولد لجسمه كبروا بقى ورثان وراح اللي راحوا كانه مكان قبر الولد اللي هو ابن مناع والبنت واتجوزوا الاثنين وقالوا لها اسمعي يما لازم اللي جوارك النبي ونقول حاجه يا حاجه عشان سيدنا النبي يعني ايه يا اولاد قال لك روحوا تصلوا النبي ولازم يقولوا ايه اسمع حاجه يا حاج يا موسى القطيب حاجه يا حاج يا موسى القطيب ريحه فين يا حاج يا موسى القطيب ريحه فين محمد والشعب الشريف لما تروح تزور هناك كتاب يزور عين على مية زمزم تلاقي التلاقي لما تروح إلى زمزم تروح السفر المرور تجيب تجيب إلى جمال تحرق سبع مرات وتروح حوالين الكعب وتروح حوالين الكعب وتروح سبع مرات لما تروح تزور هناك كتاب يزور لما تروح هناك يا بابا بره وطرت الدنيا حاجة يا حاج يا موسى القدير ريحتني يا حاج يا موسى القدير ريحتني الناس وارجع بالشريك يا الله على نورك لما الكافر نورك لما روح نورك الله الله الله على نبينا الله لما الروح نورك هنا الشمس نورك هنا ليلة على العرفات تشتغل الحياة كلها والعمر واللي والليلة ليلة على العرفات تشتغل الحياة كلها والعمر والليلة أرجع فرحان بزيارته عند النبي يا حضرات حاجة يا حاج مش القضيب الحضور والكعبة الشريفة هي اللي سمعته الصدمة وتحية مني للجمهور حلوة جديدة وفن جديد اطلب تلاقي بالتحديد روح للميل الشيخ بلطة أسعار رخيصة متأولطة روح للميل الشيخ بلطة أسعار حلوة متأولطة محمد أصله ابن حلال مطرب يفتح الطغى العدنان ابن الشيخ دور عليه وخد تلفونه علشان تلاقيه تلاتة وتلاتين تمانية وخمسين تلاتة وتلاتين تمانية وخمسين وكمان سبعة خمسة وتسعين خلي السليم على طول سليم بعد ما قلنا تدخل الشركة ادخل على التعبير تسليم على عدوان تعب يا سيدي الخبرة وشوف مرات بلدي مكاني الرحمن يا الملكة تبع البحيرة يا إخواني نمل التلفون حاول جالك وجمال وعين